اسعوا إلى غد النبي وأقبلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام العالم الإسلامي في خطر الجزء الثاني هذا هو عنوان لقاء اليوم نحن دائما مشاهدينا الكرام في هذه الحلقات المميزة بفضل الله تبارك وتعالى مع فضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي دائما نتكلم في قضايا الأمة القضية الأساسية التي ينبغي على الأب وعلى الأم وعلى الابن وعلى الشاب وعلى الفتاة أن يهتموا بها تكلمنا من قبل في حلقات سابقة مشاهدينا الكرام انه يجب على الاب والام ان يبقى فيه هناك لقاء اسبوعي مع الاولاد من اجل تربية الابناء على القضية الاساسية من اجل تربية الابناء على قضية القدس قضية المسلمين الاولى وركزنا وقلنا وبنكرر دائما مشاهدينا الكرام حتى يعني تظل هذه الكلمات في أذهاننا جميعا بأنه إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس فنحن نقول العرب لا فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين نقول دائما ونكرر ويعني نكرر ولا نمل من التكرار فلسطين ليس لإسرائيل فيها حقوق تاريخية ولا قانونية ولا شرعية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى احنا في اللقاء الماضي مشاهدينا الكرام تكلمنا عن بداية الخطر اللي بيهدد العالم الإسلامي بأكمله مش بنتكلم عن فلسطين فقط ولكن احنا بنتكلم عن الجزيرة العربية بأكملها لأن احنا حيال عدوان يعني بيبيت من منذ زمن طويل منذ زمن طويل بيستهدف تمزيق الأمة الإسلامية بيستهدف تمزيق الأمة العربية بلد تلوى البلد احنا النهاردة مشاهدينا الكرام هنركز على بعض الأمور عشان تبقى الصورة واضحة علشان تبقى الأمور واضحة علشان يعني يزداد انتمائنا وحبنا لبلدنا كل إنسان يحب بلده اللي في العراق يحب العراق اللي في مصر يحب مصر اللي في سوريا اللي في السودان اللي هنا إلى هناك احنا هنتكلم النهاردة لأن هنتكلم النهاردة يعني كلام أنا بعتقد أنه هيبقى كلام مفاجئ وهيبقى يعني بصورة كبيرة جدا جدا مفاجئ لناس كتير لأن احنا هنتكلم الآن عن ماذا يريد المخطط الصهيوني في تمزيق مصر وفي تمزيق العراق وفي تمزيق السودان وفي تمزيق الجزيرة العربية احنا هنبدأ مشاهدينا الكرام وبتمنى ان لو كل واحد من حضراتكم يبقى معاه ورقة وقلم ويكتب اللي احنا هنتكلم فيه واللي الدكتور جمال هينبهنا اليه وهيحذرنا منه علشان في النهاية هنزداد ايمان بالله تبارك وتعالى ونزداد حب وانتماء لبلدنا مصرنا الحبيبه اهلا دكتور جمال مرحبا بك ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين حابه مع حضرتك دكتور جمال وهبدا بسؤال ممكن يعني حد ممكن الناس يعني هتستغرب من السؤال شويه انا عايز اربط بين العلاقه بين ما حدث في نجع حمادي واحداث الفتنه اللي قاعدين بنسمع عنها وما يحدث في فلسطين وما يحدث في الجزيره العربيه باكملها
الحمد لله القائل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذي علمنا سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل الله على وسلم. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فجزى الله إخواننا في قناة الرحمة والأستاذ ملهم على أنا أكرمكم أستاذ هذا الاهتمام بقضية العالم الإسلامي المحورية الأولى قضية بيت المقدس فلسطين غزة المقهورة المحصورة منذ 91 سنة مش عاوز أقول منذ ثلاث سنوات ولا أربع سنوات بيت المقدس فلسطين كلها واقعة تحت الاحتلال منذ 91 سنة وأمة الإسلام خزلت بيت المقدس والدليل على ذلك أنها لا زالت حتى الآن تئن مناطقة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربية هذا العدوان لم يتوقف العدو الذي اغتصب فلسطين لم يكتفي بفلسطين ولن يكتفي بفلسطين إنما دايما منطلقات الفكرية التوسع باستخدام القوة نعم لأن كان جابوتنسكي اللي هو المنظر بتاعهم كان يقول أنزل علينا التوراة والسيف من السماء ومناحم بيج اللي هو صاحب مشروع السلام أم كان بديفيد يقول آه، لا سلام يدوم إلى الأبد و- و- و- و- والقوة التي لا لا تتحرك وتتوسع يكتب عليها الموت إذن هم ينطلقون من منطلقات التوسع باستخدام القوة المفرطة نعم ونالت مصر اهتمام خاص لأن مصر كانت دائما القاطرة التي وقفت في وجه الحروب الصليبية وفي وجه المغول والتتار وهي التي بددت أحلام الصليبيين 200 سنة يقاتلون وانكسرت الهجمة الصليبية بعد آه، 200 سنة وتحررت بيت المقدس على صلاح بعد 91 سنة نعم.
وظلت بيت المقدس حرة في يد المسلمين على عهد العثمانيين حوالي 600 سنة يعني 754 سنة بعد ما حررها صلاح الدين مم.
وفوجئوا بأن في غفلة الأمة أن تقع بيت المقدس وفلسطين بل العالم العربي في قبضتهم وبدأ تمزيق المنطقة ولما حققوا ال- الغلبة في اغتصاب فلسطين وبيت المقدس بدأ يحلمون بالمشروع الكبير مم.
اللي هو تحويل المنطقة إلى كانتونات وتحقيق ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير نعم أو ما نسم- يسمونهم أيضا إسرائيل الكبرى من النهر آه، إلى من النيل البحر إلى الفرات نعم مم.
العقبة التي كانت تقف في وجههم مصر مم.
في تقرير خرج من هيئة من آه، آه، عن عن إيجل ألون وشيمون بيريز نعم
عن في كيف نواجه الخطر وخاصة مصر مم.
ان احنا لو قدر لنا ان احنا بنينا دولة يهودية واستمرت جمعنا هنجمع اقصى ايه 20 مليون يهودي في العالم ده اقل دولة عربية ممكن تفوقنا في العدد ومصر بالذات 2006 قالوا تبقى 80 مليون نعم معناها 80 قنبلة نووية قابلة للانفجار في اي لحظة صحيح ولذلك وجدوا ان إن- وهم عبروا عن الكلام ده في أكتر من مناسبة أكثر من مناسبة مم.
ولذلك هو كان الخ- الخطة بتاعتهم لازم أن يبقى فيه تمزيق للمنطقة لمصر بالذات نعم لمتزيق المنطقة للمنطقة العربية بوجه عام ولمصر نعم.
على وجه و الخصوص و وخ- و بل و ويعلمون جيدا ال- يعني ال- التقارير اللي نشرت عن الحروب الصليبية كانوا يقولوا دايما مصر هي رأس الأفعى لو قدر ان احنا مصر دي نخرجها من الواجهة مع الغرب أصبح الطريق سهلا لتحقيق مشروع الصهيو غربي الصهيون نعم.
الغربي فلذلك كان ال- ال- مخطط ال- الت- ال- الت- التدخل المنظم ولابد أن يكون التدخل صاعقا ومدمرا ويع- و- و- و- و- ويحرز نصر حاسم وتشتيت للأهالي على درجات كبيرة مم.
وبعدين ت- ت- ت- يعني الشيء الآخر تخريب المرافق عشان الناس تفقد الثقة في الحكومة المركزية نعم يعني إذا ال- هناك تخ- مخطط يستهدف إزاحة القوة التي يمكن أن تشكل خطر مع بقية القوى الخاصة بالدول قول لنا بقى العربية.
يا دكتور هم عاوزين ايه او هم خططوا ايه وهل تم تنفيذ المخططات دي ولا لا نعم هو طبعا يعني هو من من قدر الله يا أستاذ ملهم نعم.
أن علماء الأمة نعم ما قصروا بفضل الله بفضل الله يعني واحد زي الدكتور حامد ربيع نعم وفوزي محمد طيل وجمال حمدان بل في مقالة محمد عبد نشرت المعطي محمد عبد المعطي شاب كان ب- في جريدة عرب تايمز نعم اللي هي عاد اللي هي كان 100 كان فيها عدد عدد 20 ديسمبر 92 ايوه في سنه 1992 اللي هو آه، 107 العدد 107 نعم ده كتب مقاله اسمها المصريون في مهب الريح نعم وتكلم عن مخطط الصهيونية في تمزيق مصر بالذات ده انا عايز اعمل مداخله هنا يا دكتور المقال اللي حضرتك هتقوله وانا بتمنى ان الكل ينتبه للكلام اللي هنسمعه دلوقتي ال- الاخ الاستاذ محمد عبد المعطي رحمه الله لما كتب المقال في مجله العرب تايمز بعدد 107 في 20 ديسمبر 92 بعد نشر هذا المقال اللي الدكتور هيقوله دلوقتي تم اغتيال هذا الرجل تم اغتيال هذا الرجل بسبب هذه المقالة لأنه وضح وبين خطورة إسرائيل وخطورة المخطط الصهيوني تجاه مصر الرئيس التحرير اللي نشر رئيس تحرير العرب تايمز لما نشر المقال تم عزله مباشرة بسبب نشر هذا المقال عشان بس تبقى الأمور واضحة وبرضه من باب المناسبة أنا المقال ده أنا خدته ونشرته العدد الماضي في جريدة الميدان يا دكتور اتفضل يا أستاذ محمد عبد المعطي قال إيه ومحمد عبد المعطي ال- يعني اللي يهمني بالدرجة اتكلم تحت عنوان المصريون في مهب الريح نعم قال ان آه، ال- ان ال- في سيناريو متوقع انا هلتقط لقطه واحده لان الوقت ما يسمحش ان احنا نلتقط ال- لكن هو حذر ان في خطر على مصر تمام وان الكيان الصهيوني بيشتغل على تخريب مصر من الداخل وزرع البؤر ال- التجسسيه وكمان في منطقه قال يا جماعه السيناريو المتوقع لمصر افتعال حادثه كبيره مم.
بموجبها تندلع الفتنه بين الاقباط والمسلمين
مم.
ويكون لإسرائيل الدور الكبير في إشعالها عن طريق القيام بمذابح ضد مجموعة من الأقباط أو العكس فيستمر العنف ويزداد نتيجة رد فعل المواطنين من الجانبين نعم وتستمر شبكات التجسس الإسرائيلية في إشعال الفتيل وحرق المساجد والكنائس وتدمير المكتبات والمناطق ذات الأهمية التاريخية التي هي مصدر اعتزاز المصريين نعم وبعدها قال توجه الكنيسة في مصر نداء لطلب التدخل لحماية الأقباط من المذابح وبعدين تتدخل يعني على نمط النموذج الذي طبق في البوسنة والهرسك وده اللي بيحدث الآن من خلال الفتنة اللي موجودة الفتنة مفتعلة بين بيننا وبينهم وهي علاقة العلاقة بيننا علاقة حب وعلاقة مودة بيننا وبينهم وحتى وصل الأمر إن بمطالبة البعض من عندهم بيطالب بفرض الوصاية على مصر ده مش ليس هذا فحسب يعني حتى لا ينتبه يعني أود أن هنا أذكر بنقطة مهمة جدا مم.
ال- الأيدي ع- ال- الت- يعني هذه ال- ال- ال- الذي حدث في غ- في نجا حمد نجا حمادة يتواكب مع ال- الها- الهبة الشعبية في بلاد الغرب الدول الأوروبية لنجدة وفك الحصار عن غزة
مم.
وتحركت قوافل الإغاثة والحقوقيون يطالبون بفك الحصار عن غزة
مم.
واقترن ذلك بقضية بناء الجدار وبدأت الناس تتكلم عن الجدار لمصلحة من هذا الجدار لا علاقة مطلقا بتحقيق أمن مصر هذا الجدار لا يحقق أمنا لمصر اللي يحقق أمن لمصر هو التواصل مع إخوانهم و... وأمن مصر من أمن غزة ومن أمن بيت المقدس المنطقة ككل.
المنطقة كلها كلها أمة واحدة وحدة الصف ففي هذه الحلقة هنا الخطورة الكيان الصهيوني أجهزة الاستخبارات دايما تفتعل المعارك لتصرف النظر عن الأحداث الحقيقية مم.
الحدث الحقيقي فالآن عايز أقول بالنسبة لإخواننا يعني عاوزين ننبه إن مصر منذ 14 قرن من الزمان مسلمون وأقباط على قلب رجل واحد نعم منذ جاء عمرو بن العاص إلى مصر وحرر مصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي وأصدر بيان حتى أيامها أين آه، لمبة بنيامين على ما أعرفش درجته الكنسية في ذلك الوقت وهو آمن ثم لما التقى بعمرو أمنه وعلى آه، آه، نصارى مصر و- وقال له يعني أنت المسؤول عن نعم.
تيسير أمورهم طبقا ل- للنظام الذي تعيشون وأنتم آمنون كنائسكم بيعكم وأمنهم منذ ذلك الوقت وكان لهم حقوق المواطنة الكاملة يعني زي ال- إحنا على أساس إن إحنا شركاء في وطن واحد ودي نفس ال- ال- ال- الطريقة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عامل بها أهل الكتاب في المدينة المنورة حينما جعل لأهل الكتاب عهدا دستور المدينة إن المسلمين وأهل الكتاب أمة واحدة للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم لكن يتكاتفون في مواجهة أي خطر لا يسمحون لا لا لأي إنسان أن يتسلل بينهم ليفسد نعم.
العلاقات في حالة الاختلاف يلجؤون إلى التحكيم التحاكم إلى الله ورسوله مم.
أنا عايز أقول منذ ذلك تلك اللحظة الأمور كانت تسير في خط متزامن بل في مك- في مقاومة الاحتلال الإنجليزي كان ال- ال- ال- الأمة كلها على قلب رجل واحد ولكن بعد كامب ديفيد بدأت تظهر ما يسمى الفجوة.
الفجوة هي دي دي بقى دي من صنع ال- ال- ال- إسرائيل.
الإسرائيل ليه بقى لأن كما قلنا هي طبيعتها خاصة يعني أدل على ذلك انه في كان سنة 1954 ايام الجميل جمال عبد الناصر م.
كان حصل حادثة في مصر حاجة اسمها فضيحة لافون كان ده لافون ده وزير الدفاع الكيان الصهيوني مم.
اللي حصل بالضبط ان كان في خلية يهودية نائمة فوصلت لها رسالة من الكيان الصهيوني انه يعملوا حادثة يفجروا التفجيرات في اعتقد المكتبة ال- ال- ال- المكتبة الامريكية و- مم.
وموقع من امريكي في مصر واعتقد مكتب بريد والسكة الحديد واحرصوا على ان توجهوا الانصار من خلال هذا الحادث الى الناس اصحاب التوجه الاسلامي عشان يعمل يبقى في فتنة داخل البلد مم.
وبدأ التنفيذ فعلا والولد ده اليهودي كان في في ميدان التحرير والقنبلة في جيبه فهي ولعت في جيبه بيخرجها مسكوه مم.
تم القبض عليه وتم التحقيق اكتشف خلية من عشرة أعضاء يتجسسون على مصر أنا عاوز أقول طبيعتهم الفتنة إزاء النار في- طبعا لو حدث هذا بحسب تصورهم يعني كانت هتبقى مذابح أخرى لكن تم القبض عليه وأعتقد أنه يمكن بن جوريان أو أو أظن جولد مائر بعثت رسالة للرئيس عبد الناصر وقالت له يعني مفيش داعي انك انت يعني تحاكمهم ولا تذبحهم مم.
آه، لا فكانت النتيجه تم محاكمته وتم اعدام اثنين هون طبعا اليهود اتضايقوا ازاي يذبحوا يعني يشنق اثنينهم رغم ان دي, خ- دي جريمه في حق نعم.
الوطن تفيد نعم.
وحده فلذلك اعتقد كان قاموا بعدوان على غزه في ذلك الوقت قتلوا كم جندي من المصريين وجرحوا عدد من الجرحى انا عاوز اقول الشاهد اذا العدو شغال في عمليه الفتنه داخل البلد مم.
لانه لا لازم علشان يواجه امتنا لازم يبقى في تخريب هو من السيناريو تخريب مصر من الداخل صحيح فلذلك ال- ما حدث الآن في أن- ال- نجح حمادي.
نجح حمادي شيء طبعاً مخطط.
شيء مك- محتمل كان المفروض ال- ال- الجهات الأمنية مع تقديري واحترامي لهم لما ال- يبحثوا في القضية مع الظروف لأن احنا مصر على أرضها تعمل كل أجهزة الاستخبارات الأجنبية حلف الأطلنطي الموساد ال- كله داخل بيتحرك ده على أرضنا احنا مستهدفين نعم نعم فالشيء الطبيعي لما يجي عز- حادثة مثل هذه كان المفروض على الأقل نبتدي نفكر يا هل ترى خارج دائرة الحدث خارج دائرة الحدث لأن ال- ال- المشكلة أن كل أي حاجة تحصل يقول لك حصلت من نصراني وبعدين مسلم حصل يبقى يبقى المسلم هو المسؤول يبقى النصراني هو المسؤول مم.
وده نتيجة حصر ان الإجرام مف... أو الصدام موجود بين الفئتين وده طبعا الحقيقة أنا أعتقد يعتبر شيء يجب أن أجهزة الأمن تنتبه إليه ده, ده انا ف- عايز حضرتك يا دكتور يعني تجيب لنا بس اللي هو المخطط ده في ورقه الارهاب الاسرائيلي من خلال آه، آه، في آه، المصريون في مهب الريح يا دكتور نعم.
ثانيا ورقه الارهاب الاسرائيلي و- و- واعمالهم واللي هم عاوزينه في المساله اللي حضرتك بتتكلم فيها من خلال نشر المخدرات وارسال الجواسيس من خلال نشر الايدز والدعاره من خلال تسريب الأسلحة واجتذاب العملاء لتسخيرهم للأعمال التخريبية بمعرفتهم أو التغرير بهم القيام باغتيالات وأعمال إرهابية بالمتدينين بمصر البطالة ده يعني أنا حضر عايز بس مشاهد كل كلمة احنا بنقولها شوف كده هي موجودة ولا مش موجودة دلوقتي البطالة وتتمثل في عودة الملايين من العاملين في الدول العربية إلى مصر لظروف سياسية وتسريح أكثر من نصف مليون عامل بناء على طلب البنك الدولي تشجيع الحركات الباطنية مثل الشيعة والفاطمية والبهرة في مصر ورقة الأسرائيل والجماعات الإسلامية تلعب إسرائيل هذا لتحقيق هدفين ضرب الحكومة المصرية في الشعب ذي الغالبية المسلمة والتانية ضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط ده مخطط ع- يعني أنا بتمنى حضرتك تفسره لنا يا دكتور والله أنا أعتقد يعني هو أنت ما شاء الله يعني أجملت نعم ال- يعني إذا يعني اللي بيسرب لنا المخدرات اليهود نعم اللي عاوز يقدر است- السلام الاجتماعي اليهود مم.
إذا اللي بيحاول إن هو يشيل يعمل فتن بين أبناء الأمة حكام ومحكومين هم مم.
اليهود وطبعا على فكرة دي كان مدار قضايا حكاية القضايا وده أنا أذكر بالنسبة للإيز والدعارة نعم.
أذكر إن من الذاكرة ما تخنيش إن كان تم القبض على رجل أمريكي كان يجمع الأولاد المشردين وياخدهم وينظفهم في البيت وبعدين يولا- يمارس معهم اللواط مم.
تم القبض عليه حبوا يرحلوه في المطار توعدهم ان انا سارجع مره اخرى لا انساها هذه وفعلا خرج ورجع تاني وطبعا رحلوه لكن شوف الاجرام يعني انا عاوز اقول نعم.
كمان ال- ال- ال- السلاح يعني عاوز اقول العدو بيسرب السلاح وبيسرب ال- المخدرات وهو اللي بتفع- بتعل الفتنة داخل مصر لكن بس أنا أودي أوجه نظر برضو يعني إحنا وإخواننا ال- يعني ع- الأخباط على أرض مصر نعم إحنا طول عمرنا ما كانش فيه ال- التربص الموجود على هذا النحو الآن يعني كان المدرسة الواحدة إحنا كنا في المدارس الزامية والابتدائية جنبنا طلاب نصارى والطلاب النصارى المسلمين في فصل واحد بل نذكر ان الناس كلها في التعاملات حتى في موسم الأحياء نعم.
يتودون ويترحمون بل أنا أذكر على سبيل المثال أمي رحمة الله عليها كان من أصد- أعز أصدقائها صديقاتها آه، السيدات آه، آه، نصرانيات وكانت يعني دايما ت- ت- تحملها بأسرارها بل أذكر حينما كانت تبحث عن شان تؤجر الأرض تبحث عن نصراني تؤجر له الأرض يعني عاوز أقول إذا كان في حب كبير ما كانش في عندنا هذا التربص أو أي أو استحلال لدم الآخر نعم.
فلذلك أنا عاوز أقول إذا ال- ال- ال- هذا الواقع مين اللي قدره؟ هو طبعا لا شك فيه ان في العدو الغ- الغربي العدو الأوروبي الآن بيحاول تدمير مصر من الداخل صحيح صحيح وحرمان مصر من أداء دورها الإقليمي و... و...
تتفرغ لمشاكلها الداخلية و- و- وتترك المهام الأخرى وهذه المشكلة أصلا الآن صحيح.
بدأت تستعصي على العصر لأن الفتن دي م.
دي بت- بتستهلك جهد الأمة بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية صحيح.
كما يعني زي ما صحيح.
انت حضرتك عددت المسائل دي صحيح.
كلها كلها مشاكل خطيرة لكن ال ال الشيء اللي يلفت النظر في القضية اللي هي قضية نجع حمادي إن هي قضية أن المسألة حصروها في المسلمين والنصارى مم.
ان الاعتداء على ارض الفتاة حصل من نصراني وان ال- ال- ال- ال- القتل اللي حصل حصل من مسلمين نعم.
ودي هنا بقى الخطأ مم.
اللي يجب أن الهدف منه وفعلا استطاع أن يلفت يشد نظر اهتمام الأمة عن الجريمة الكبرى التي تدبر على أرض فلسطين نعم.
احنا, احنا يعني دي القضية المفروض أصبح صرفت أنظار الناس ودخلنا في متاهات أخرى اللي هي قضية المفروض مقتل جندي مصري على الحدود ومع ان مستشفى ال- العريش كتب التقرير بتقول فيه ان المفروض ان الجندي ده اصيب من الخلف يعني مكش- مش مو- م- ما حصل ما ك- يعني ما يتهمش فيه ان الطلقات جت من من من من- ارض رفع من الداخل مم.
من فلسطين ف- فاذا ال- المساله دي كان يجب ان احنا ننظر اليها وخاصه ان احنا عندنا حدث واقعه اخرى تفاكر حادثه بني مزار للحادثة التي قتل فيها مجموعة أسر أسرة واحدة صحيح.
الأب والجد وعملية إخ- أخذ الأعضاء ال- ال- اللي هي ال- ال- الكلية وال- والكب الأعج- وال- أخذوا هذه الأشياء والناس ساعتها أو الأمن آه، قال احنا قبضنا على الجاني وطلع انه ولد مقبول وبعدين أصروا على انه هو الجاني وبعدين القضية الولد طلع براءة ولغاية النهاردة ما حدش اتكلم لكن كان الكلمات ال- أو الكلام الذي أشيع في ذلك الوقت إن هذه وراءها أحد من النصارى بتوافق مع الموساد بعضهم الآخر قال الموساد لكن المسألة يبدو أنه إيه آه، يوسف أعرض عن هذا غلق ال- ال- الملف ومع أن هذا يترتب عليه كان المفروض لأن في واحد ك- كتب مقالة وقال فيها يا جماعة هذا الأسلوب في القتل على هذا النحو لم تعرفه مصر من قبل أو جريمة أول مرة الأسلوب التعاطي صحيح، صحيح.
مع هذه انه إن أسرة واحدة وتنقل من بيت لبيت تنقل من بيت هذا شيء ما عهدناش من قبل واخذ ال- ال- الاعضاء ال- ال- ال- ما ما عهدناهوش من قبل وان هذا مساله يمكن ما ت- ما تتركوش المساله كده لابد انه يستمر التحقيق فيها علشان نقدر نعرف مصدر هذه الجريمه لان دي بتهدد امن القومي آه، لمصر في ذلك الوقت تمام.
فلذلك مهم اذا في- انا عاوز اقول الحته دي احنا م- ك- الت- التواصل بيننا احنا محتاجين للسلام الاجتماعي جميل والتوافق بيننا وبين نصارى مصر احنا أمة واحدة نسيج واحد لنا ديننا ولهم دينهم نعم.
و- وده علمنا آه، آه، الرسول عليه الصلاة والسلام كده آه، وقال دول في ذمتنا ومن آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله والله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في دين ومن يخرجكم من دار أن تبروهم وتقسطوا إليهم هذه هي تعاملات الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان ال- ال- ال- ال- ربنا قال طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم و- واحنا عشنا وكان عمليه ال- ال- الفصل الان والمواقف دي غريبه عننا ويمكن نعم.
يؤكد ذلك اقباط المحجر احد الاسباب اللي هي ايضا بتشيع الفتن وتقدمها بطلب والكونجرس الامريكي يصدر قرار آه، بأنه بيتكلم أنه آه، يبعت لجنة علشان تفتش على مصر علشان أن دول محظوم الحقوق إحنا مصر يأتي عندنا واحد من الكونجرس عشان يفرج ع- مم.
ع- نعم.
هو دي إذا أعوذ بالله، في عناصر خبيثة تؤجج النيران آه، وال- و- وعلى فكرة الاستقواء بالأجنبي دي تعتبر خيانة عظمى طبعاً، طبعاً.
لا يحل لمصري أن يستقوي بالأجنبي ولا يحل لقبطي أن يستخرج من الأجنبي مشاكلنا تحل داخلية.
داخلية مم.
ومرة أخرى عشان أقول للناس اللي هم بيتصوروا يا مسألة أنها فعلها مين اللي فعلها لا في قوة خارجية تتحرك لتكدير السلام الاجتماعي وتفتيت وحدة الأمة واليهود على وجه الخصوص لأن مخططة في تمزيق مصر دي مسألة أصبحت مسألة وقت بدأ ينتظر وأحد أ- أ- أ- يعني آه، ال- الآليات هي إشاعة الفتنة الطائفية صحيح عشان كده كانت الفقرة اللي جابتها ال- ال- العجيبة ان إن- إن س- الدكتور حامد عبد الله ربيع نظر هذا الكلام نشروه في في مواقع أخرى في كتابه اللي هو مصر والحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي و- و- ونشرها أيضا جمال حمدان آه، فوزي محمد طايل عاوز أقول إذا المسألة التي يجب أن ننتبه إليها أن يا أبناء مصر نحن أمة واحدة لكم ما لا- ما- ما- ما لنا وعليكم ما علينا وحرصنا على السلام ال- ولا أحد يستحل دم إنسان بل الرسول عليه السلام قال عذبت احنا نستحل حتى دم هرة لا، نحبسها فتموت جوعا فدي القضية المسألة وفي نفس الوقت لازم تدركوا ان في عملية التسميم السياسي بتجري ويجب الناس العقلاء يدركوا وخاصة يعني ال- ال- التصرفات التي بدأت في المرحلة الماضية والتظاهرات هذه تسيء إلى الأمة نعم.
وتسيء إلى الوحدة الوطنية والله أعلم تمام يبقى من مخططهم ضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط وحضرتك وضحت الصورة دي بطريقة جميلة جدا أيضا من ضمن الكلام يا دكتور جمال التوقعات المستقبلية في مصر محاولة إسقاط النظام المصري وهناك العديد من المؤشرات منها ما يلي هنقول الكلام ده كله وأنا بقول لحضراتكم أن كل ينتبه لهذا الكلام ولهذا المخطط الصهيوني الذي يريد الذي يحاول تمزيق مصر من الداخل هنعرف وهنسمع الكلام ده كله إن شاء الله ناخد اتصال أستاذ هشام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا الله يكرمك ممكن أقول شوية يا جماعة؟
اتفضل الله يبارك فيك
والله يا شغلي يعني البرنامج ده صراحة يعني شجعنا على حاجات كثيرة ده والله وبارك الله فيكم صراحة جزيلا يعني ده والله
شكرا جزيلا
آه، الشيخ جمال آه، يعني الكلام اللي بنسمع منكم ده يعني صراحة يعني ما ما كناش نتوقع صراحة كده أبدا في الدنيا اللي احنا فيها دي صراحة
ما كنتش ايه و- وجزاك الله خير يا أخي على كل حال طيب طيب الحمد لله شكرا جزيلا آه، نعود آه، دكتور جمال في بقول لحضرتك المؤشرات بقى اللي هم بيعملوها الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة الفجوة بين الحكومة والمعارضة الفجوة بين المسلمين والأقباط الفجوة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشعالها آه، يعني إيه، والتدهور الاقتصادي ده كلام آه، ده كلام خطير جدا
نعم يعني وهذا هو يعني عاوز أقول هو واقع يا أستاذ المهم نعم.
كان المفروض على الأقل إن احنا نأخذ الحذر من هذا لأن مم.
ال- ال- الفكرة إن الخطوة المخطط بتاع ال- ال- هو- هو طبعا لابد إن هو دي الم- المقدمات يعني مم.
اللي هو تمزيق المجتمع من الداخل بحيث لما يأتي الم- الخطر الخارجي ما يبقاش في مقاومة صحيح هي دي القضية فهو نجح في إحداث هذه وحدث في هذا فهذا يستلزم للعلماء دور يعني مش و و و و ولازم القضايا ما فيش حاجة يا يوسف ستر الظواهر نعم لابد ان المسائل تظهر بوضوح واخطر شيء كمان انه ما يتعرضش المتهم للتعذيب ولا اي شيء علشان تظهر الحقيقة طبعا يعني عاوزين الحقيقة المجردة عشان يظهر الفعل المجرم الحقيقي انا اقول دلوقتي اذا الان عندنا في مجرم آه، آه، آه، الاستخبارات الأجنبية الموساد له دور خطير في تدمير المجتمع المصري من الداخل مم.
الخطوة اللي احنا م- في- على الشفة يعني مقتربين منها اللي هي المخطط الصهيوني بي- بيتصور كما قلنا في النهاية إشعال الفتنة مم.
بعد ذلك يأتي الت- ت- استدعاء القوات الأجنبية زي ما حصل في الس- البوسنة والهرسك نعم.
ثم يأتي بعد ذلك إيه ال- ال- الكيان الصهيوني في تصوره مم.
ان هو يقيم دولة نصرانية تمتد لتشمل الفيوم اسكندرية السلوم
للدول دي ده ليه ما ليه قصد البلاد دي ده جزء من المخطط هو بيعمل دولة هو خط- تصوره لا مكنهم الله من ذلك ثلاث آه.
دويلات دولة نصرانية ودولة آه، آه، بربرية أو نوبية تكون عاصمتها أسوان والكيان الصهيوني يتحرك عشان ياخد سيناء ومن رشيد شمالا إلى دمياط ثم ينزل لتأمين المياه في ترعة الإسماعيلية ويأخذ الصحراء الشرقية أيوة.
ده- ده المخطط الذي قال به الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع صحيح في كتابه اللي هو الصهيونية والاستعمار يعدان العدة لتمزيق مصر والمنطقة العربية مم.
وقال الرجل كاد يهدف الكلام اللي احنا قلناه طب هستأذنك بس نقول كلام أستاذنا الدكتور عليه رحمة الله الدكتور حامد ربيع بعد الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام أبو سريع نعم أهلا وسهلا اتفضل انا عاوز اتكلم عن الشيخ اتفضل الله يكرمك أيوة. بقول عاوز اقول يا عم الشيخ احنا دايما بنظلم الناس واحنا اللي بنظلم نفسنا من ايه؟
بنظلم نفسنا ازاي ايوه إيه احنا احنا اللي صدرنا لغايه اليهود ببلاش ببلاش واحنا اللي بناخده هنا الانبوبه في المنصوره ب 10 جنيه وما احنا سايقين رغم ان القضاء المصري العادل العادل امر بمنع تصدير الغاز وليه احنا محرومين من حقوقنا تمام تمام رسالتك وصلت تصدير الغاز حاضر أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كيف وسهلا حالك أستاذ مولانا أهلا بك الله يكرمك
لو اتفضل سمعت يا أستاذ مولانا نعم.
يعني الوقت إحنا إيه دورنا كشباب مسلمين في اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه آه، كل الدولة اليهودية اللي طبعا دلوقتي سيطرت على الفكر الشباب المسلمين فأنا يعني بلا حرج أنا أتحدث عن نفسي إن أنا كنت من الشباب اللي كانت بعيدة عن الله عز وجل فبفضل قناة الرحمة وفضل علماء الإسلام اللي بدأوا يوجهونا في الطريق الصحيح فبدأنا ننتبه إن في خطر بيدق الأبواب علينا مش في تعاقدتنا وفكرنا نعم ف- فإيه دورنا إن شاء الله تعالى كشباب لا حول لنا ولا قوة إلا الله عز وجل حاضر فممكن فضيلة حاضر، إن شاء الدكتور الله، حاضر.
يتكرم علينا و- حاضر.
ويشرح لنا إيه
نعم حاضر آه، انا عايز بس قبل ما اخد ال- الاتصال ام اسماء يا دكتور عايز اركز ان احنا آه، دورنا احنا نعم هناك سلبيات هناك سلبيات موجوده في آه، آه، في الحكومه الى غير ذلك ده ده, ده مش مجالنا احنا احنا بنتكلم على ان الهدف بتاعنا اللي بنتكلم فيه في لقاء اليوم وفي هذه الحلقات بنقوله يا شباب يا يا امه لا اله الا الله اعرفوا ان هناك مخطط صهيوني بيحاول تمزيق الامه العربيه على وجه العموم ومحاولة تمزيق مصر على وجه الخصوص احنا بنتكلم تعالوا مع بعض نعرف ايه اللي بيخططوه لبلدنا ايه اللي هم عايزينه من اجل القضاء على مصر لان هم عارفين اذا استطاعوا واذا يعني قدروا ان هم ي- ي- يعني يمزقوا مصر يبقى هم مزقوا الامه العربيه على وجه العموم تعالوا بس نعرف كده واحده واحده وبلاش ندخل في سلبيات احنا عارفين السلبيات وكلنا عارفينها بس تعالوا تعالوا نتعلم شيء ونعرف حاجه جديده من استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي ناخد ام اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً جزاك وسهلاً.
الله خيرا يا أستاذ ملهم على البرنامج شكرا وجزا جزيلا الله دكتور جمال خير الجزاء ربنا يبارك فيه يا رب السؤال الأول يا أستاذ ملهم نعم أين دور المسلم الحر في قضية الأقصى ولو سمحت مداخلة قصيرة إن ال- إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى رجعة صادقة إلى الله تبارك وتعالى إن المسجد الأقصى تتفطر له الأكباد فيما يحدث إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى رجل بصير يفكر في عمق المأساة فتنبهوا يا معشر الإسلام من أحلامكم فالضعف في الآلام حرب المعاصي والنفاق شرفة ليست سوى حرب على الإسلام لا تكن زال عصر النفاق فلكل عصر رجاله لا زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا لا زال الابن سلول شيعة كثروا أضح النفاق لهم واسما وعنوانا لكن أخي لا تبتئس فالكون له رب إن قال كن في أمره كان وإن هذه الأمة استمرت لكنها لا تموت وتطفو لكنها لا تنام وإنها لا تستأثر شأفتها إلى الأبد والنصر للمسلمين إن تنصروا الله.
الله ينصركم ويثبت أقدامكم شكراً جزيلاً.
جزاكم الله خيرا يا شكرا أستاذ.
جزيلا شكرا شكرا ناخد اتصال استاذ عمر من المغرب
السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا أستاذ مولانا؟
نعم الحمد لله رب العالمين أرجو منكم أن تدعوا لي بثبات وهداية شكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك نعود دكتور جمال لكلام أستاذنا الدكتور عليه رحمة وبدي الله الدكتور أطول حامد ربيع بالنسبة لأختنا يعني أنا أود أن أذكر من هذا نعم أن الخطر الصهيوني غربي لا يستهدف فلسطين فقط صحيح لأن في قطاع من أمتنا سلم للعدو بأن يصاحب فلسطين مم.
وبتصرفاته يساهم في حصار المقاومة التي تدفع عن شرف الأمة يعني القضية أنا عاوز أقول اللي بيستهدف مش بس مصر الجزيرة العربية الأيام الماضية الآن نحن حيال خطوات خطيرة جدا تستهدف إنزال قوات أجنبية في الجزيرة العربية ولذلك أنا ننبه علماء الجزيرة العربية وقادة اليمن وقادة المملكة العربية السعودية وحدة الصف فريضة والعلماء لازم يكون لهم وجود في نعم.
مواجهة الخطر لأن بعد الحادثة بتاعت الطالب النيجيري ومحاولة تفجير الطيارة بتاعت ديترويت نعم قالوا لا ده تفجير ال- ده ت- تنظيم القاعدة متجذر في اليمن في اليمن مم.
ومن هنا كانت الدعوة إلى مؤتمر دولي وإنزال لابد من إنزال قوات أعتقد أنه كان رئيس ال- ال- القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بيتكلم عن إمكانيات التدخل العسكري وبعدين قالوا بعد كده عن طريق الطيارات بدون طيار أنا عاوز أقول هنا في خطر العدو يريد أن يضع قدمه لأن ده ضمن المخطط لو يقرأ الناس قرأوا المشكلة يا أستاذ ملهم هذه أشياء نشرت من 30 سنة و40 نعم.
سنة لو قرأوا أهداف إسرائيل التوسعية كتب الدكتور محمود شيد خطاب يدركوا أن الجزيرة العربية مستهدفة صحيح صحيح و- و- و- و- و- والتمزيق ضمن مخططات ال... ول- فلذلك ال- ال- ال- ال- الذي أوجه نداء لإخواننا في الجزيرة العربية تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه أخرجوا وسلم.
المشركين من جزيرة العرب لا يجتمع في الجزيرة دينان أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب والمقصود المحاربين نعم.
الذين ي- يعني إذا يعني إذا لا يحل المعتدي، من لا, يعتدي لا عليه.
يحل الإنسان أن يسمح لجندي أجنبي أن تطأ قدمه أرض الجزيرة العربية لأن هؤلاء الناس لا لا, لا أيمان لهم هم الذين غرسوا الفتن في بلادنا هم الذين احتلوا أوطاننا وهم الذين مزقوها في سيق قزبيلكو وهم الذين شجعوا الكيان الصهيوني ل- لتدمير مقدرات الأمة فلذلك نحن الآن من خلال هذا الحديث نود نقول لأمتنا هذا عدونا بنص القرآن والأحداث التاريخية تؤكد هذه الحقيقة نعم.
ممكن تقولوا ده واقع الكيان الصهيوني اه واقع لكن ليس صاحب حق ما تقولوش ان انت الحتة اللي هتبني فيها الجدار دي ب... ب... دي ارض اسرائيل هم بيبنوا جدار الآن جدار جدار عازل وما حدش يتكلم عنه خالص يبني- جدار عازل مم.
يبني لكن ما نقولوش اولا لا يحل لنا نقول له ابني لان معنى هذا ان احنا سلمنا له ان هذا الوطن ملكا له نعم ده نقول له لا ما فيش داعي للب... عشان على الاقل نعرق الجيوب لغايه ما ربنا يقيد من ما يحرر هذه الارض نعم.
وبعدين ده على فكره بعد مشكله طابه في حوالي 22 نقطه حدوديه لم تحدد حتى الان لم تحسب ما بين فلسطين الارض المحتله وبين مصر يعني عاوز اقول ايه اذا كنا فانا عاوز اقول احنا مشكلتنا احنا ما نسينا فلسطين ولا نسينا الحصار المضروب ولن ب- ننساه.
ولن ننساه دي قضيتنا الأولى لكن عاوز أقول يا أخوانا إن ضياع فلسطين وقوع فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر مم.
هذا هو الخطر اللي احنا بنتكلم فيه الجزيرة العربية مستهدفة ولذلك أنا برضو أتصور أن القادة والزعماء ما ياخدوش مجرد المعلومات الاستخباراتية بتاع الغرب ياخدها قضية القاعدة قاعدة إرهاب إرهاب ما ما- المفروض أنت راع أنت راعي الأمة ورسول الله قال ما وجد الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نعم.
المفروض الراعي يلم- يجمع الرعية حواليه ويشوف مشاكلهم ويتحسسها والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وغش الله إلا لم يروح راح الجنة أنا عاوز أقول هنا لابد من اللجوء إلى التفاوض و- و- و- و- و- والحوار و- و- و- وليه لأن أنت يا ربنا اداك قوة عسكرية وبتضرب يمين وشمال و- و- و- وناسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا وكان ساشا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه ج- رب- ربنا سبحانه وتعالى يقول لم يرح رائحة الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا عاوز أقول نحن الآن نطالب أولياء الأمور أولا أهل الجزيرة قادة وعلماء التوحد على قلب رجل واحد ومحاولة حل هذه المشكلة من خلال التواصل بين كافة الفصائل نعم وفي نفس الوقت عدم السماح للدول الأجنبية إنها تقع بينهم ولذلك اللي كمان اللي أوصي به اللي الآن بريطانيا وأمريكا تدعو إلى مؤتمر دولي الهدف من المؤتمر الدولي إن كل الناس يروحوا ويوقعوا ده يعطيهم حق في التدخل بإذن بدون إذن يا أي أي ما نعم ما ده النظام الدولي الجديد أمال ال- ال- ال- ال- أمال الحلف الأطلنطي ومنظماته وتقوات التدخل السريع والمنا كل دي الهدف منها إيه؟
أيوه أيوه انه تدخل هو بيعتبره استطاعت اوروبا الان كما يقول فوزي طايل استطاعت اوروبا ان ت- يعني ت- ت- آ- آ- آ- تلم ال- ال- ال- الغرب دول الغرب وعلى آ- على مكافحه ما يسمى بالارهاب الاسلامي هم يقصدون راس الاسلام واستطاعوا انهم ياخذوا لجانب بعض الدول الإس- العالم الاسلامي في هذا الصف المشكله ان احنا مش عارف يا ترى ما بنفكرش ما بننظرش يعني ال- ال- ال- ازاي نتصور ان ده ممكن يبقى صديق رغم ان احنا ديننا حوالي قرن من الزمان نعاني من ال من ال من الحصار العالم الاسلامي كله تحت الحصار وتمزيق الاوطان وحروب لا اول لها الحروب اللي احنا سنه 18 وقعنا تحت الاحتلال ال- الانجليزي 82 في مصر نعم.
وبعد نعم.
ذلك العدوان الإس- اليهودي سنة 67 والعدوان اللي التدخل هو الإنجليزي الفرنسي ل- لإسرائيل سنة 56 وال- وال- والعدوانات مستمرة لم تنتهي القتل والإرهاب لم يستمر على امتداد قطر الوطن فلذلك أنا عاوز إحنا و- مت- و- و- والجزئية دي برضو لازم نقول كلمة ان اليات العدو مش في التدخل العسكري فقط مش الغزو العسكري فقط نعم ما هو لازم يسبقها يا أستاذ- انت يا استاذ ملهم انت تكلمت عن الحقيقه بس انا اردت ان انا استبق يعني ال ال ده احنا محتاجين نسمع كلام الدكتور حامد ربيع ماذا قال يعني هو ال- يعني هو الدكتور حامد ربيع قال كده ان المخطط العام الذي يسيطر على القيادات اليهودية اتمنى ان الكل ينتبه للكلام ده يهدف إلى تجزئة المنطقة العربية نعم وتحويلها كيانات صغيرة طائفية ويهدف بصفة خاصة إلى تمزيق مصر إلى دويلات يمتد عبر إعداها النفوذ اليهودي ليستوعب سيناء وشرق الدلتا ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات نعم.
هذا كلام حامد ربيع في كتابه تمام.
وهذه المقالات نشرت أيضا في آه، نشرت مقالات هذا الكتاب نشر في مقالات في جريدة الوفد وأيضا قال سياسة الدول الكبرى تتفق في مصالحها مع سياسة إسرائيل في منع مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي وتكلم عن الأبحاث الميدانية العدو مم.
عشان يعمل كده كان لازم يبقى عنده أبحاث، معلومات عن دراسات، نعم.
دراسات مم.
أبحاث معدنية عشان يعرف طبيعة يكون في أدق أجزاء الجسد يعرف فين الضعف كيف يغرس هنا آه، يعني- يغرس هنا النساء يغرس هنا فكر معين نعم يعني يعني فقال في ابحاث اجرتها ع- ال- ال- الهيئه ال- ال- الأمريكية.
الامريكيه وتكلم عن محافظه الفيدوم والاهتمام بها ومدينه اسوان وتكلم وقال اليهود والامريكان وغيرهم يجسسون عن مصر يتجسسون على مصر ويجمعون عنها المعلومات لماذا؟ هذه المعلومات تصب في أجهزة الأمن القومي الأمريكي الذي يرسم السياسات الأمريكية الخارجية والتي تقوم على إيه؟
نعم ما هو لازم يصفي المقاومة صحيح واعتقد جزء منها تم تصفيته باسم مقاومة الإرهاب دي حقيقة هو قال لي فيها نعم.
حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رفض للمشروع الصهيوني نعم على سبيل المثال أو التدخل الأمريكي مم.
أو إثارة الفتن الطائفة حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على تشكل ثورة رفض أو تكون في قسط معين من الفاعلية ضد المصالح الأمريكية والصهيونية الناس اللي بيكرهوا أمريكا وإسرائيل للجرائم التي ترتكبها وأهدافها في تمزيق هذا الوطن تصفية هذه القوى الوطنية يعملوا بقى مع القوى الوطنية دي ايه بقى تصفية بالسجن مم.
أو القتل وعدم الانتظار حتى تنفجر الثورة أو حركات الرفض بل يجب اقتطاعها مسبقا والكلام مسألة تصفية القوى الوطنية بالسجن أو القتل وعدم حتى تفجر الثورة القتل احنا قلنا صاحب المقال ده اللي نشر سنة 92 في جريدة العرب تايمز محمد عبد المعط عليه رحمة الله اغتيل بسبب نشره للمخطط واختفى في الصهيوني إحدى البلاد العربية في موسم الحج نعم يعني هو قيل لكن هو فعلا تم يعني عشان بس يبقى دقة في المع- المعلومات هو اختفى في إحدى البلاد أثناء موسم الحج نمرة اثنين هو ال- ال- ال- رئيس التحرير اللي هو بتاع مجله مجله عرب تايمز هو كمان قيل وقيل من ساعة في, في, في بعد ذلك بفتره طويله المعلم. يعني الفكره انه احنا المفروض نقول للناس دول كتر خيركم نعم جزاكم الله خيرا انكم انتوا قمتوا ب- ب- بارشادنا وتحذيرنا م.
ولكن من الواص من ال من ال من الوا الوا الواضح الان ان الامه ما بتقراش نعم لا قرأت ما كتبه حمد ربيع لكن ر- رغم انهم يقال ان حمد ربيع رحمة الله عليه برضه تعرض لاغتيال زي زي نشرت كنت قرأت مقالة في إجاريات الوفد انه على- زي ما حصل لجمال حمدان نعم و- و- وغيره من الناس زي ما حصل في إيران لعالم الذرة أي.
الم- العلماء واحنا عندنا يحيى المشد صحيح.
عشان نعرف ان اسلوب العدو مش بس زرع الجواسيس وعملية الاغتيالات مم.
يعني مين اللي يحيى- يحيى المشد اللي اغتالوا في في في, في, في, في فرنسا صحيح.
وعلى فكرة انا اتكلمت هنا في راجل اسمه بيتروفيسكي أي.
ضابط المخابرات ضابط اسمه راجل كندي اسمه بيتروفيسكي كتب كتاب اسمه بعين الخداع أو الجانب الآخر من الخداع هذا الراجل كان بيشتغل في الموساد راجل كندي كان بيشتغل في الموساد وبعدين هرب من الموساد وبعدين كتب كتاب يفضح فيه الأعمال القذرة التي كان يقوم بها الميزان من ضمنها مقتل يحيى المشد اللي هو عالم الذرة اللي كان بيعتمد عليه العراق في تنفيذ البرنامج النووي تنفيذ البرنامج النووي وده يتوافق مع اللي حدث في إيران قتل عازم الذرة الأشعة اللي نعم، قالت نعم.
عنه إيران إذا العدو الصهيوني يستهدف القيادات المخلصة لوطنها ولأمتها والتي تقف في وجه مخططاته و- وتجهضها ي- العدو وضع لها برنامجا نعم.
اللي هو اللي هو- السجن أو القتل السجن أو القتل تمام صح.
بعد كده س- ثم تحدث ال- ال- محمد- حامد ربيع رحمة الله عليه قال المحور المحور الدويلات أي اللي هو محور الدولة النصرانية ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط وقد اتسعت غربا لتضم الفيوم التي بدورها تمتد في خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي تصير عاصمة الدولة النصرانية وكذا تفصل مصر عن الإسلام الأفريقي الأبيض في طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب
واضح وعن باقي أجزاء وادي النيل أي السودان ودول القرن الأفريقي نعم يبقى محصور من تحت ال- ال- الدولة الإسلامية لو جعلوا لها محورا في وسط الدلتا نعم.
تبقى محصورة من الجنوب من ال- ال- ال- النوبيين ومحصورة من الشمال من الكيان الصهيوني ومحصورة من الجانب الغربي من تمام.
الدولة النصرانية ال- ال- ولمزيد من تعميق هذه التجزئة يربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى حيث أسوان تصير العاصمة لدولة جديدة, لدولة جديدة تحمل اسم دولة البربر ثالثا الجزء المتبقي من مصر سوف يخصص لمصر الإسلامية رابعا وعندئذ يمتد النفوذ الصهيوني عبر سيناء عشان نعرف الخطر هيجي منين نعم الخطر مش هيجي من غزة ولا من رفح عشان ندرك ان المفروض يعطل تحرك العدو تجاهنا هم اخواننا في فلسطين المتبقى القوى المجاهدة اللي باقية دي اللي تعرقل التحول التحرك الصهيوني عبر سيناء مم.
مش قوات الدولية اللي موجودة في سيناء هي اللي هتعرقل العدو او الاتفاقيات اللي دي بين العدو انهم لا ايمان لهم لا ايمان لهم نعم.
والخطر على سيناء ده مزايم منذ زمن طويل نعم.
عشان كده السلطان عبد الحميد وقف لهم بالمرصاد والسلطان سليم ومح- وبايزيد الثاني لكن العدو لسه بتلعب في مخهم يعني العدو الصهيوني ما بيشبعش والغرب ما بيشبعش عاوز يحتل الاوطان ويسلب الثروات ويطرد الشعوب والب- إيش- الاجرام وينفذون ما يريدون في زول ما يريدون ما فيش مقاومه هي المشكله ان المشروع الصهيوني ما فيش مقاومه المشروع الصهيوني غربي ما فيش مقاومه ومحدش بيقرا المخطط ده يا دكتور يعني كلام نشر وكلام قيل والكتب موجودة في كل مكان ولكن لم يقرأ أحد لهذا المخطط يعني سبحان الله حامد ربيع كتب في الجرائد خاصة الوفد والشعب نعم وكتب كتابا ونشر كان مجموعة رجل ونشر بعض كتب دار الغد العربي نعم.
الراجل ده بيصرخ ويا جماعة انتبهوا وتكلم رغم هذا لكن بعد رغم أن تكلم عن هذه المخططات قال لا تتصوروا أن اليهود أو كان الصهيوني ليس بالعدو الذي لا يقهر ووضع خطة في كتابه مصر والحرب القادمة كيف يمكن قهر العدو يعني العدو مش وخرخ يعني محمد ربيع طرح المشكلة و- و- ونام أو خلاص و- وتصرفوا أنتوا تعملوا لأن الأخت الكريمة تقول نعمل إيه نعمل إيه ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرباط الخيل ترجون به عدو الله وعدواكم العدو الآن أديكم استخش- شاهدتم بأعينكم ما حدث على أرض غزة وشاهدتم موقف العالم الجبان اللي بيرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والشرعية الدولية شاهدتم أن العدو لا يأبه لشرعية دولية ولا لقانون و- و- وده مش بس و- وهذا هو الذي يطبقه طبقه في العراق ويطبقه في أفغانستان بحجة التنظيم القوي والإرهاب طب تعمل إيه بقى كل واحد يدبر حاله بقى أنت تصور أن يعني هذا العدوان الكاسح الذي تتكاتف فيه دول الغرب والشرق على أمتنا هل تتصور أنها يمكن يوقفوا جيش أو مجموعات الأمن ده خ- ده خ- ده خمر خطير جدا ده يحتاجوا لتجيش الأمة كلها نعم، نعم.
الكيان الصهيوني كله تحت السلاح الكيان الصهيوني عدة م- تحت السلاح الشاب الولد من 11 سنة بيتعلم الس- كيف ي- يحارب ويقاتل وعندهم تا... عندهم لو تش... لو تلاحظ عملية التهويد للقدس ودي نكون كل ال- ال- القدر لنا بعد ما نعم.
ننشر مخططات تكلم عن التهويد عبارة عن جدر خرسانية عسكرية أصبحت أطواق من المستخربات حوالين القدس لأنهم يتوقعون حرب قادمة وقالوا أن الع- المسلمين لن ينسوا القدس فلا بد ان إيه، عاوز اقول نعم، نعم.
اذا عاوز اقول اذا نحن في مرحله تحتاج ان كل الامه يجب ان آه، يكون لها دور فاعل ايقاظ وعي الامه وعشان كده دايما بقول يا علماء الامه يعني يا علماء العلوم السياسيه والاستراتيجيه يا علماء ال- ال- ال- ال- المخت- المؤرخين بتوع التاريخ قولوا لنا العلاقه بين الشرق والغرب إيه اللي بيربطها هل هي مع الق- علاقه حب وموده ولا علاقه صراع ولا شقاق ولا شقاق ولا احنا نزاع.
علاقة احنا مم.
علاقة عدوان وهل نحن الذين نبدأ ولا دائما نتعرض للعدوانات المستمرة عدوانات احنا بنتعرض لعدوانات مستمرة ادينها قرنين من الزمان و- و- و- والعدو لا لا يكف لكن هو المشكلة الخطيرة الآن أنه وصل إلى نقطة بيتصور أن هو العالم العربي في قبضته نعم.
والعدو والعالم العربي مش قادر يدرك القضية لغاية النهاردة والدليل موقفه من آه، الحصار المفروض على اخواننا في غزة مم.
الحصار ده انا بعتقد لان هذا الذي يجري لا يخدم الا الكيان الصهيوني عملية ال- الشقاق الذي حدث بين مصر و و و و و والمقاومة لا يهدم إلا شقاق الصهيوني وبعدين احنا المفروض لكن ربنا مدينا قوة وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فلا آه، على قو- ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك احنا المفروض دول ناس مطحونين والمفروض دول همتي لا واحد منهم س- شفنا واحد هرب سلاح ولا واحد هرب مخدرات ولا واحد ارتكب جريمة داخل مصر دي. لكن احنا عندنا قضايا تثبت ان الكيان الصهيوني ارتكب لهذه الجرائم و- و- وإن- ودول إخ- و- طيب وكمان الجيش المصري مش كان في غزة من سنة 48 ل 67 هل حدث ان في تعرض جندي مصري مثلا لعدوان من اهل فلسطين ده احنا كان في قطار من عندنا يتحرك من من كوبري ليمون ويطلع لغايه الجنطره ويوصل لغايه غزه كان اسمه قطار غزه الناس تروح تشتري كان في هناك منطقه حره مفتوحه كنا نتسوق من غزه الحاجات اللي جايه من بره لانها كانت تحت الاداره المصريه طب ليه ما يرجعش الامر الى مره اخرى ما يرجعش القطار لان غير مسموح انك تعمل القطار لأنه ما يخدمش الأمن الصهيوني مش مسموح لك المفروض تتواصل مع إخوانك فلذلك احنا واجبنا الآن احنا نذكر نعم.
إخواننا ونذكر ال- ال- السامعين يا إخواننا إن ال- لابد يبقى فيه جهد فاعل لدى أولياء الأمور وأ- وأطالب أيضا علماء الأمة لأن المفروض أن يكون لهم موقف يعني يتوجهوا يعني شوف علماء اليمن اجتمعوا وكان لهم قرار جماعي وقدموه لولي الأمر يجب كل العلماء في كل بلد من بلاد الإسلام يكون لهم رأي واحد ويجتمعون العلماء الصادقين ويجلسوا مع نعم.
ولي الأمر نعم.
ويجلس معهم ويتفهم ويدرك لأن ما حدش يدرك يا فضيلة الأستاذ الآن أن المخابرات الأجنبية لها دور خطير في بلاد المسلمين بل يكاد يكون في ت- يعني ت- ت- تعامل أو تنسيق أمني بين أجهزة الاستخبارات الأجنبية وأجهزة الأمن في بلاد كثير من بلاد المسلمين تنسيق أمني بحجة ما يسمى مكافحة الإرهاب طب ومكافحة العدوان الصهيوني مكافحة المساد الإسرائيلي في بلادنا مكافحة إشعال الفتنة الوطنية في بلادنا هو دي مش ده الفر- هل هتبقى هل تعتقدون أن المخابرات الأجنبية هتحاول أن هي تظهر ما يجري من المخالفة لا ده في توافق تام فلذلك أنا عاوزين احنا نعم.
عاوزين نفق لماذا لا نعتمد على الله وعلى انفسنا لكن انا بعتقد إن انا في تصوري آه، آه، آه، الامور وصلت الى درجة ما لا اعرف كيف اشك في كيفية الخروج منها الا اذا كان في ربنا يقيض لهذه الامة يعني آه، اناس مخلصين يستمعوا إلى ما نقول وينتبهوا مش عايز أقول قبل فوات الأوان لأن فوات الأوان الحقيقة أنا- يعني أنا بتصور نحن على أعتاب أندلس أخرى نحن الآن في عصر ما يسمونه بنوك الطوائف فاهم معنى بنوك الطوائف نعم.
اللي فيه كان يستدعي ال- ال- يست- يستعين الأحد آه، حكام مثلا آه، الأندلس طليطلية أو غرناطة بال- ب- بال- بالأسبان والبرتغال ضد إخوانه في الأندلس ودي كانت المصيبة العظيمة إنه يستعين بعض ملوك غرناطة ضد إخوانهم أو بقية الدول ال- الطوائف ب- ب- ضد إخوانهم المسلمين فأطمعوا فيهم العدو فإحنا الآن لازم ندرك أن عدونا واحد واللي حدد العدو ربي وهو الذي يلزمك نعم ويلزمني نعم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم ولا وأنتم تعلمون لا تركنوا إلى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار اليهود ليسوا إخوان لنا ليسوا أصدقاء لنا ولا نطبع معهم العلاقات ويجب أن نكون على حذر منهم نعم.
ويجب أن, نط... أن... أن... أن نكون واعيين أن لهم خلايا نائمة في بلادنا وخاصة لإشعال الفتنة الطائفية دي القضية لأن العدو مش هيقدر يطلق نعم.
مش هيزحف إليك بقواته فجسا لازم يكون فيه كما قلت اهو هو ب- ال- ال- ال- المصريون في محب الريح وكيف تفكر إسرائيل ودار الصراع العربي نعم.
نعم. مصر الحرب القادمة بيقول إن العدو ده الآن بيعتمد على ورقة الفتنة الطائفية وتمزيق الدولة إلى كانتونات صغيرة نعم.
نعم. إذا نعم.
الأمر واضح وضوح الشمس في تمام.
رابعة النهار يبقى إذا العدو ده عدوي نعم يبقى إذا المفروض لازم في ولاء من براءة منه و- و- ويجب في نفس الوقت أن ندعم المقاومة لأن بتدفع عني هذا البلاء صحيح يبقى إذا لابد من الاعتصام لابد من الوحدة بين الشعوب العربية والحكام العرب آه، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات التي تأمرنا بالوحدة وبالاعتصام بأمر الله تبارك وتعالى آه، أنا ح- يعني إحنا الوقت انتهى يا دكتور جمال وإحنا يعني بعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم استقبال اتصالات اتصالات كثيرة جدا ولكن لم نستقبل منها لأن الكلام آه، الدكتور جمال بيقوله كلام مهم جدا بيذكر لنا المخططات التي تدبرها لنا ال- المخططات الصهيونية لتمزيق الأمة العربية لتمزيق الجزيرة العربية على وجه العموم ولتمزيق مصر على وجه الخصوص أنا عاوز يعني انت لي بس كلمتين نعم يعني عاوز اقول لشركاء الوطن نعم المفروض يعني سواء كانوا مسلمين او نصارى وحدة الامة فريضة الحفاظ على سلامة الوطن فريضة على أمن البلد الاستقواء بالاجنبي خيانة نعم ولا تتص- يتصور انسان الاستقواء من ال- بالاجنبي هيمنعه من شيء او هيعصمه من حاجة المفروض ان احنا نحرص على استعادة ال- ال- الوحدة الوطنية التي كانت سائدة خلال 14 قرن من الزمان الشيء الآخر ان عدونا معروف و- والبراءة منها معروفة وعدم التطبيع منه واردة وبعدين في نفس الوقت أنا أذكر كم قتل اليهود من أبناء مصر كم قتلوا ما كانوش نص- مسلمين بس مسلمين ونصارى وكم قتلوا من لبنان وكم قتلوا في قال من من 1948 لحتى 1993 قتل من مصر قدمت مصر 39 ألف شهيد نحسبهم كذلك 73 ألف جريح 61 ألف معوق فلسطين قدمت 261 ألف شهيد 186 ألف جريح 161 ألف معوق ومصر أيضا قد أكثر من 2 مليون مصري تركوا بيوتهم سنة سويس 56 67 نتيجة والإسماعيلية وبورسعيد.
نتيجة العدوان نعم.
لبنان قدم 90 ألف قتيل 115 ألف جريح 9627 معوق تمام.
ده بالإضافة من قتلوا في نعم.
عاوز أقول هل هؤلاء ده لا بيننا وبين اليهود بحار من الدماء نعم.
والدم لا ينام يعني القضية العدو الآن يريد يا ريت انه هيقف عند حدود عشان اخواننا اللي بيد... يثقوا فيه ويطمئنوا ليه يجب إن انه شبه جزيرة سيناء لا يسمح لهم بالتجول فيها نعم ربنا يكرمك دكتور جمال ويزيدك ويبارك في عمرك يا رب وفي علمك في النهاية يعني مشاهدينا الكرام يعني حن- أذكر بنقاط سريعة من أجل تمزيق مصر هم يريدون تمزيق مصر هم يريدون تفتيت مصر هم يريدون تقسيم مصر يعني بيريدوا الفجوة ب- ب- يعني بمحاولة إسقاط مصر من خلال مؤشرات منها الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة وشوفوا الكلام اللي أنا بقوله و- و- و- ويرصدوه على أرض الواقع هتلاقوا الكلام ده موجود ولا لا الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة لعوامل كثيرة ومتعددة اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وسياسية الفجوة الكبيرة بين الحكومة والمعارضة الفجوة الكبيرة بين المسلمين والأقباط والسعي للزيادة عن طريق الصهيونية المسيحية العالمية وإسرائيل الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشعال لإشعالها ومحاولة وضعهم في صف مع الأقباط التدهور الاقتصادي الرهيب في مصر والسياسات المالية التي تزيد من تذمر الشعب مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء وتوقيع المزيد من هذه الضرائب آه، أيضا الحملات الصحفية المكثفة التي تشكو من تفجر الأوضاع الداخلية في مصر وتحذر من الأنظمة الجديدة التي تطب- تطبقها الحكومة المصرية مثل مكافحة الإرهاب ومثل أسلوب الجهات الأمنية في تعذيب الكثير من المتهمين الحملات الإعلامية في الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام الغربية الصادرة في فرنسا وبريطانيا والتي تروج لاضطهاد الحكومة المصرية الأكبر تدهور العلاقات المصرية مع جيرانها كلام آه، كلام كتير جدا ولكن الوقت انتهى والسيناريو المتوقع لمصر حاجات حاجات كتيره والله يا مشاهدينا الكرام انا بقول نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر اللهم اجعل مصر والعالم أمناً.
العربي والإسلامي م- نعم.
أيوة نعم وسائر بلاد المسلمين وفلسطين نعم أيوة.
اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امين الحديث بقيه مشاهدينا الكرام بعتذر لل- لمشاهدينا اللي حاولوا يتصلوا بنا ولكن لم يستطيعوا ان هم يدخلوا معنا لاهميه اللقاء واهميه الكلام والمخطط الصهيوني اللي الدكتور جمال بيقوله لنا حتى يعني نفيق ويعني ونقوم من نومنا ونفهم بقى يعني كل واحد بيقول انا اعمل ايه اعمل ايه تجاه فلسطين اعرفوا واسمعوا اللي احنا بنقولوه وكل واحد يقوله لابنه وكل واحد يقول لبنته الكلام ده كله ويربي اولاده على هذا الكلام ونربي انفسنا عن عدونا واحد دكتور جمال عدونا واحد عدونا مشترك لنا جميعا ونعرف من العدو ومن الصديق وفي النهايه لابد من العوده الى كتاب الله تبارك وتعالى والى سنه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ففيهما النجاح والفوز والنجاة مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي شكرا جزيلا أستاذنا الجليل مشاهدينا الكرام للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في لقاء الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام أحبكم في الله كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الوداع فيها مغانم للرسول توزع هذه مجالس رحمة فيها الوداع فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض